ده أول بودكاست ليا آه، النيك نيم خيال هو غريب شوية بس عشان أنا عندي قناعة إن ولا أنا في الخيال حياة دي مقولة يعني أعتقد إن تلات أرباع الناس عايشين بيها عايشين بيها ل... ل... لحاجات كتير أوقات بنتمنى حاجات ما بنقدرش ننفذها في الحقيقة فبنضطر نعيشها في خيالنا سواء كانت مشاعر سواء كانت تغييرات إيجابية آه، أو حتى تغييرات سلبية أو خروج عن النمط أو شخصية كان الواحد يتمنى إنه يعيشها أو آه، سؤال وإجابة هو خيال خيال بجد ملوش حدود ومن غير الخيال ده يعني في مبدعين كل المبدعين كل المبدعين خرجوا إبداعهم بخيالهم الكتاب الروايات آه، في بودكاست برضو خيالي يعني في حاجات جميلة جدا بتحصل بسبب الخيال بعيدا عن الحاجات ال- اللي هي اللي مش نورمال بس الخيال دي كلمة شاملة وواسعة وملهاش حدود فده كان سبب اختياري أما البودكاست اللي هو المراهق والكلب يعني هو بعيدا عن فكرة الأم والأب أو التش... التشبيه هو بعيد تماما هي الفكرة في النمط الهمجية اللي ممكن إن الكلب فجأة يهبشك أو هو على طول آه، آه، لما هيهوهو لما انت تعمل حاجة غلط أو يلحقك من حاجة أو متضايق منك من حاجة فكان التشبيه كده لأن أنا في بيتي في مراهقين ف يعني انا بقيت حاسه ان التشبيه ده اكبر تشبيه هم حاطينه في دماغهم في علاقه الام والاب بيهم يعني احنا دلوقتي في جيل بجد جيل بشع بشع آه، مش هم وحشين هو حصل طفره الطفره دي ما بقتش عارفه اسميها هي طفره زمنيه ولا طفره جينيه ولا ايه نوع ال- الطفره اللي حاصله في البيوت دلوقتي اللي, ع... اللي عندها مراهقين يعني تيجي تدخل أوضة المراهق مثلا اللي هو السن بتاع 15 16 17 وللأسف للأسف الموضوع بقى ينزل لتحت شوية يعني ممكن يبدأ 12 و13 دلوقتي بنلاقي ال- الولاد بقت آه، يعني الولاد الصغيرة بدأ يطلع له شنب سن بدري قوي شوية والبنت بدأت تكبر في سن بدري عن اللي احنا متعودين عليه فتدخل الأوضة ممكن ترتب الأوضة أنا- يعني هو المتعة في ايه ان انا ارمي الهدوم او في الارض او ادخل التويلت كده الاقي ال- الحاجة مرمية مش مش محطوطة في أماكنها آه، أفتح دولاب مثلا ألاقي ال- يعني ال- التيشيرت متكور يعني هو اختصارا للوقت عشان هم عندهم ال- الوقت كالسيف يعني وراهم حاجات فظيعة بتتعمل فيعني مش بيعرفوا يطبقوا الهدوم فاحنا دلوقتي بنكور الهدوم وبنرميها يعني تيجي بقى فين ما تجيش فين يعني طيب آه، اهتم بنفسك آه، او اهتمي بنفسك آه، بالنظافة آه، شيلي ده حطي ده هما كل حاجة بنعملها او بنقولها لهم ك rules هي مش rules هي دي مبادئ الانسان الطبيعي في الحياة الطبيعية يعني انا عايزة اعيشك او اعيشك بني ادم بني ادم نضيف ربنا خلقه نضيف محترم مهندم اصحى من نومي اغسل وشي اغسل سناني هقابل ناس آه، ريحه بقي style لبسي آه، طيب تعالوا نروح نجيب مثلا آه، آه، هدوم سوا كل حاجه واسعه هي حاجه حلوه حاجه حلوه عشان ال- حته الافكار بتاعت ال- ال crops والحاجات الضيقه وال bodies للولاد والبنات ماشي هي حاجة حلوة بس مش لدرجة ان انا ابقى لابسة مثلا آه، قميص واسع جدا واقول عليه ده ده تي شيرت حلو قوي wow wow وي، وانا كده cool واحسن حاجة ليه ليه ليه ليه الشكل المسقط ليه دايما حاسه ان ظهري لازق في قفايا كده ليه احساس ان انا مسقط آه، البناطيل لازم تبقى واسعه آه، مقطعه آه، اللون يعني يعني بجد والله انا فكرت في مره انا ليه يعني برمي البناطيل لما بتتقطع ليه ما اخدش حته من بنطلون وحته من بنطلون صغير و... واقصقص شويه اشكال واروح او عند خياط او اخيطهم بايدي واديهم style بنطلون جديد واحلى حاجه ان هم لما هيقابلوا اصحابهم ايه الفكره الجحده دي ايه الحوار الجامد ده ايه ال style الفشيخ على رايهم اللي بيقولوه نفس الكلمه دي برضو انا نفسي اعرف هي هي دخلت في, الف... في الوسط ليه يعني ايه فشيخ دي يعني ايه الجمال في الكلمه يعني انا ساعات مش ب... يعني انا المفروض اقولها ازاي يعني يعني انا كل ما ولازم تتحشر في كل حاجه ده ده ده جامد فشخ ده فشيخ ده و... ايه بقى يعني آه، ايه ال- يعني الكلمه دي هي تعابيرها ايه بال... بال... بالعربي بتاعنا او على زماننا مثلا يعني جامد طحن مثلا اللي هو يعني حتى ايه أح... يعني احلى حاجه يعني فليه لزقنا كلمه هي مختلفة تماما تماما عن المعنى الطبيعي الجامد وأحلى وأشيك وأفظع يعني هو احنا لازم هما لازم يحطوا كلام هو مختلف تماما ما يكون عن يكون ان هو قريب للكلمة اللي عايزين يعبروا عنها هما كده اختلفوا فبقى يعني دي ملحوظات كده شوية في ولا طريقة بقى ال- الكلام يعني مهما يعني انا مثلا عايزه ادخلك ومدخلك آه، مدارس international حلوه دافعين فيها دم قلبنا هو مش عشان انا ابقى فاتح بقي طول الوقت انا باسس حد ل- لزمن جديد تكنولوجيا فيه واسعة آه، محتاجين لغة تانية آه، مع العربي بتاعنا ومحتاجين لغة تانية محتاجين ان هم آه، يوصلوا لمناصب كويسة فانا يعني بستثمر فيك كشخصية ان انا اعلمك كويس مش عشان طول الوقت انا فاتح بقي آه أوه، آه وي وي وإزاي وإزاي wow أمم، آه دي طريقة الكلام اللي لازم أحس إن هو في international ال accent بتاعه آه، أو بتاعتها آه، ولازم يتكلموا كده مع بعض آه، وإزاي و آه، و- برضو إيه إيه ال- إيه الفكرة إيه الفكرة في الموضوع طب هل الأمهات ما بتعلقش طب ممكن مثلا عشان احنا في زمن فظيع فالأبهات شوية بره فطبعا الأم هي اللي في البيت طب ماشي احنا بنعلق طيب ايه اللي بيحصل يعني بحاول كتير حاجات اتعلمتها في بيتي زمان وبجد انا شايفة ان ان مهما عدى بيها الزمن ومهما كانت هي اولد فاشون بس هي بجد بتحميهم يعني لما اجي اعلم ابني الصغير اقول له لو سمحت ما تحطش رجل على رجل وانت قاعد و... وفي ناس كبار ايه المشكلة ما تعليش تون صوتك وانت بتتكلم مع حد كبير يعني احترم ان ده اكبر منك سن فاسمع بعدين رد ايه المشكلة ايه المشكلة في, في في حاجات يعني يعني حاساها انها مبادئ ليه ليه ليه الناس بتاخدها انتي قديمة قوي هو ايه ده ده هو في لسه الكلام ده ليه يا جماعة طب ما هو اللي انا هعلمه له ده بنتك لما تاخد ابني وهو متعلم حاجات محترمة هي هتنفع بنتك في الاخر بدل حوارات الطلاق اللي بتحصل في ثواني بدل الولاد اللي مش قادرة تشيل المسؤولية اه من رجل على رجل اه اه هي بتبدأ بحاجات بسيطة جدا جدا بتتزرع في الولاد من وهم صغيرين او لما بنتي اقول لها لو سمحتي كل اللي بنا في بقك مقفول مش لازم نقعد نطرقع ونفرقع وخصوصا في الشارع هو بعيدا في الشارع او في البيت لازم بقك يبقى مقفول او ما تقعديش تشاوري بايدك او هم زي ما بيقولوا يشوحوا آه، ل... ل... لأي حد وانت بتتكلمي لو سمحتي خدي بالك من طريقة قعدتك من لبسك من كذا ما هو الولد لما بيكبر بيدور بيرجع لتفكيره القديم وبيبقى عايز بنوتة كيوتة وخايفة ومش عارفة ايه ومظبطة طب ما هو ده برضو راجع للي بتعلمهم اللي هي الأولد فاشون اللي هي الحاجات القديمة الحاجات اللي كنا بنشوفها في بيتنا لو سمحت ما تسهرش بره لميعاد محدد لو سمحتي ما تسهريش هو انتوا كنتوا مع مين انا ممكن اوصل بنتي مكان معين او ابني انا بشوف الولاد واقفه في الشارع يعني كلمه آه، اللي هما بيقولوها دلوقتي بيضربوا لا هما بيشربوا حاجات غريبه وفي الشارع عادي وسن أن- يعني قد ركبتي يعني طولها او طوله مش بيوصل لركبتي ده غير بقى ستايل اللبس ده غير الكلام ده غير الطريقه ده غير دلوقتي اصلا على طول البوليس لازم يبقى واقف في الاماكن اللي بتتجمع فيها الشباب عشان الخناقات اللي بتحصل اللي هي مش طبيعيه ما عادتش هي خناقه معاكسات لان معاكسه زمان وال- والحاجات الخفيفه بتاعت زمان لا هي ما عادتش كده هي الخناقات دلوقتي بتوصل آه، ل... لمين هيعلم على مين ومين ال group بتاعه اكبر من ال group التاني ومين اللي بيساعد مين ومين اللي تخص مين ومين اللي يخص مين يعني احنا عدينا ال- احنا بقينا في level الوحش فتيجي كده انا كأم انا بقف مع نفسي كده منبهرة اللي هو انا انا هتعامل ازاي طيب انا المفروض امشي ازاي يعني آه، فادخل بقى اتفرج على تربيات ايجابية فاسمع ل- لناس كتير بيتكلموا على التربية الإيجابية فبعدين مثلا يعني المفروض أنا لو لو شفت ابني بيفيب الفيب اللي هي الشيشة الإلكترونية دلوقتي اللي بقت موضة ب- وسط الولاد هي وسط الناس جميعا بصراحة فمثلا ال... ولقيت ولد أو البنت بنتي بي... بيفيب المفروض أقوله أوه wow إيه رأيك في ال flavor ولا ايه رأيك في ال flavor ده طيب ما تيجي احنا سوا آه ولا اخد اكشن ان انا مثلا اعاقب ولو عاقبت يقولك انت انت ام وحشة انت م- لا انت لازم تسمعي هو شرب ليه الفيب طيب ما هو قال لي انا عايزه اجرب طيب لما قال لي انا عايزه اجرب قلت له طب جربت طب ايه الاخبار طب ايه افرض قال لي لا دي طعمها حلو وجميله وعجباني وانا ممكن ا continue الموضوع واكمل المفروض اعمل ايه بقى المفروض ان انا اقول له بص هو او بصي هي دي هتبقى حريه شخصيه بس هي مؤذيه لدرجه انها تبقى هتتعب صدرك او صدرك وممكن يجيلك heart attack او تموت فجاه او يحصل لك اي حاجه أم- بيردوا بسهوله ما ما في ناس عايشه عادي وفي ناس بتشرب سجاير عادي وفي ناس ما بيحصل لهاش حاجه المفروض اعمل ايه يعني بسمع ناس بترد بتربية حديثة بطريقة حديثة هو أكيد مستحيل الضرب هي أصلا يعني هو الدين الإسلامي أو أي دين عموما عشان احنا بنتكلم بعيدا عن الدين بس آه، ما, بن... ما بنحطش option الضرب طيب هات- هاخد التليفون طبعا هو حياتهم في التليفون عشان صحابهم وال streaks وال... وال snaps والحاجات اللي بيعملوها وكل حاجة بتتصور وكل حاجة ماشيين بقى يعني آه اونلاين ال videos في شات ال chatting مع بعض طيب هنشيل التليفون وبعد ما اشيل التليفون يعني انا بتناقش معاكم ونفسي حد يرد عليا كده يعني يكون شبهي فاحنا احنا بنتناقش في حاجة واحدة فاحنا عايزين نجمع الآراء عشان نوصل احنا ممكن نعمل ايه بلاش بلاش ال vibe يجي مثلا ابني انا مصاحب و... و... او بنتي يعني هو ساعات بخص البنات شوية مش هو مفيش فرق بين ولد وبنت بس انا بتكلم يعني شوية البنت بيبقى عليها red spot كده عشان أنوثتها و... ورقتها و... والخجل ما يتكسرش بد... حاجات كده كتير يعني او عشان المجتمع ذكوري قوي ف... فغلطة البنت زي ما بيقولوا بعيدا عن التحيز والحاجات دي بس بنوتة في الاول وفي الاخر الواحد بيخاف عليها قوي ف انا مصاحبة هي بقى جاية تربية ايجابية فاحنا بنتكلم كصحاب انا مصاحبه فلان الفلاني و... و- وهخرج اقابله وبقى وبخرج اقابله وبتكلم وبنبعت لبعض و... وبن... وبنتكلم just friend بس انا يعني حاسه ان بقى احاسيس ناحيته و... او ده سن اللي هو ايه يعني اللي هو قد رجلك مثلا اللي هي الحاجات دي برضو مهما كانت حصلت زمان هي بتحصل متاخر فالمفروض الله طيب اه هو فعلا مرحله وبيمروا فيها يعني بيمروا بيها ولازم نبقى في ظهرهم وكل حاجه بس الاكشن بقى انا المفروض اقول ايه طب ممكن اتعرف عليه واقابله ونخرج كده هو يبقى عارف ان ان انا موافقه عادي وبس وتخرجوا مع بعض بس يبقى تحت عيني اللي هو الكلام اللي انا بعمله اصلا في الخطوبه ويعني المفروض ان انا اقول ايه آه هو انا بدي النصايح كلها اكيد ده خصوصا دلوقتي ولما البنت والولد بيبعتوا لبعض تشات بتتاخد screenshots وبرامج البرامج اللي بيغيروا فيها الاشكال وبيحطوا حاجات غلط والولاد والاحداث اللي بتحصل وشوفوا الاحداث اللي هي الحوادث اللي حاصله وي وي وي وي وهو بياخد الكلام ده هوب بيرميه في اي زباله او بترميه في اي زباله ولكن الناس سمعت اي حاجه لو الكلام حلو على مزاجهم هو ده اللي هياخدوه فاصبحنا بعيدا عن التشبيه بجد كل حاجه هوهوه هوهوه هما يقولوا حاجه واحنا نقول حاجه احنا شايفين ان ان دلوقتي الجيل فظيع وال control بتاعه بقى صعب قوي قوي مع طبعا يعني ده التيك توك ده عشان نتكلم عليه عايز يعني series مش بودكاست ولا اي حاجه لا لا ده احنا عايزين نعمل مجلدات على تيك توك ف ال control نوصل بيه ازاي ان انا اتكلم معاهم او انصحهم في حاجه صح وفي نفس الوقت تكون مع مبادئي وتربيتي ومش لا مش اللي هي اللي هقول احنا منغلقين او لا انا عايزه كل حاجه تبقى في الميدل في الوسط انا بسمع وبستقبل المشاعر فعلا عشان دي مشاعر بتغيير ودي اصلا هي طبيعيه في حياتنا وبنمر بيها وبنضحك عليها لما نكبر بس في ناس بتعدي بسلام من الممر ده وفي ناس بتقع بتقع وقعات جامده يعني الولاد اللي بتضرب حاجات يعني ربنا يبعدها عن الولاد كلهم ونشوفهم احسن ما نتمنى بس مصايب المشكلة الكبيرة دلوقتي لو احنا دخلنا في فئة ال open mind خلاص في ناس اصلا مكبرة دماغها من اي rules في الحياة يعني هو انا خلفتك وخلاص وتمام وانت بالنسبة لي اهم حاجة تكون بقى كويس انا معرفش عنك حاجة دي حريتك الشخصية انت كبرت انت مسؤول خلاص طيب وبعدين يعني ما هو ده مش المجتمع هنا طيب بلاش آه ليه اتفاجئ بمصيبة وبعد المصيبة اقعد اعيط اقول طب ما ده انا كنت بحاول اديله الحرية ده انا اصل في سن مهما احنا قلنا لا هو ما ينفعش ياخد كل الحرية ما ينفعش بأي شكل من الأشكال يعني ف دي الحلقة محتاجين شويه نتناقش ونجيب يعني اكتر يعني قولوا لي اكتر ناس انتوا سمعتوها او دكاتره او life coaches هما اقرب ناس وانا هقول لكم المره الجايه مين بجد اللي, اللي سمعته وحاساه قريب قوي للطريقه اللي نقدر نتعامل فيها يعني هما اتنين بجد انا حاساهم قريبين ويعني مش بيخلوني اتنرفز او اقول انتوا بتتكلموا ازاي او ده ما بيحصلش او لا مش هينفع اعمل كده اصلا ونتقابل في البودكاست الجاي